أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك درسنا الليلة بعنوان لقاء مع حوراء هذا الدرس موجه لكل واحد مننا للشباب وللمتزوجين وللي مقبلين على الزواج ويفكروا ايه هي الامور اللي يختارها في عروسته يخاطب حتى النساء النهارده الكلام على الحور ايه اللي يدخل النساء في الموضوع يعني ليهم دخل في الموضوع لا شك لانه دايما الاخوات ما بيبقوش فاهمين المعنى ده ويمكن بعض برضه الشباب يسالوا السؤال ده اشمعنى يعني الرجال ليهم حور وليهم أزواج في الجنة إنما النساء لا يكون لهم هذا الأجر لا هي المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى رغبنا في الجنة بذكر الحور عشان ده اللي بيناسب فطرتنا الرجال يشوقهم الكلام ده قوي النساء موضوع مختلف ربنا قال ايه في وصف النساء او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المرأة اعلى شهوة عندها احساسها بانوثتها وده تحسه امتى لو حست انها مفضله ومميزه عن غيرها هو ده بقى اللي هيحصل لها بالظبط في الجنه ان هي تبقى احلى واكثر تميزا من الحور فده يرضيها جدا ويديها الاحساس بالمتعه لما تبقى هي في وسط الناس دي كلها وهي وايه بقى تقارن مين بمين الحور فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أمر الحور بالنسبة للرجال بخلاف النساء تاني حاجة يقول لك فطرة المرأة المفروض يعني إنها أميل للحياء فذكر الكلام بالنسبة لهم ما يناسبش إنما الرجال الأمر يختلف شوية طبعا لا أحد يستطيع أن ينكر أن فتنة النساء في هذا الزمان من أشد وأخطر وأفتك وقول زي ما انت عايز على الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون نبهنا إلى هذا المعنى ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فالدرس النهاردة عايز يقول إيه انا برضو عايز اقول في الاول خالص نوايانا واحنا بنتكلم على المعاني الجميلة دي واحنا هنقعد نتكلم عليها عشان ما حدش بس يفهمني غلط ايه اللي احنا عايزينه من خلال كلامنا النهاردة عن الحور لا علاج علاج عملي لموضوع الشهوة ازاي اصل فيها حاجة مهمة قوي لازم اقولها من الاول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب لم يشربها في الجنة هو القاعدة كده اللي يدوق الحرام وما يتوبش منه هيتحرم من جنس النعمة دي نفسها في الجنة فاللي هيمد ايده لأي شيء من الحرام بالذات المواضيع الخاصة بفتن النساء يبقى ده رادع جوه الواحد اصبر ده لو ضيعتها هتضيع عمرك بجد لو ضاعت منك فتبتدي انت المعنى ده كل ما نفسك تهفو لحرام تقول اه بس لو ده مت عليه حتى ولو ربنا من عليك بالجنة هتتحرم من دي الجزاء من جنس العمل مش ممكن يستوي واحد هيصبر وهيتعفف مع واحد هيمشي في طريق المحرمات والمخالفات عشان كده هم قالوا انه تذكر لذة الآخرة من احد اهم العلاجات الخاصة بالشهوة الكلام ممكن يتفهم غير كده يعني احنا هنقعد النهارده نقعد نقول وشها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي ده انت كده يا عم بتفتح علينا الابواب مش بتقفلها لا لا خالص لو الواحد خياله ارتقى لاعلى وقعد يفكر في الجنه بالشكل ده ما بتبقاش المساله فيها مثيرات ولا فيها حاجه لا لا لا بتبقى ايه المعنى جميل صافي من غير ما تشوبه اي شائبه اخرى هو ده المقصد اللي احنا عايزين نوصله النهاردة من الكلام الخاص بالحور لا شك طبعا ان الحور فيها حاجة جميلة قوي الحور غيورة الحور لو حصل ان انت مثلا اتجوزت واحدة واذتك في الدنيا الحديث بقى بيقول ايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا فشوف بقى هي تبقى غيرانة عليك وانت ما تغيرش عليها تضيعها من ايدك ازاي دي وهي بقى رسالة برضه للأخوات بنفس الحال انت كمان لازم تغيري منها علشان هي مش هتقدري تغلبيها إلا لو كانت فيك مواصفات أعلى منها عشان تقدري تقولي خدتوا بالكم تعالوا بقى نقضي ليلة ولا ألف ليلة مع حورية من حور الجنة وقبل كده عايزين نفتكر قوي أن الجنة سلعة الله الغالية فمن يشتريها لابد أن يعمل قال الله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يبقى الموضوع محتاج من الأول خالص شغل جد في طلبها تخيل معايا بقى حال هذا الرجل الصالح وقد رأى حورية وأنا عايزك كده دلوقتي تغمض عينيك وتتخيل الحورية دي وانت في قصرك في الجنة شكلها عامل ازاي تعالوا نشوف المشتاقين للحور الأول اللي شافه شافها في منام ولا حاجة وعملت فيه ايه أحد الناس بيقول رأيت في الطواف رجلا لا يزيد على قوله إلهي قضيت حوائج المحتاجين وحاجتي لم تقضى يا رب اديت الناس كل حاجة وما ادتنيش أنا اللي أنا عايزه فقلت له ما لك لا تزيد على هذا الكلام قال له أقول لك كنا سبعة أنفس من بلدان شتى ترافقنا وغزونا أرض العدو طلعنا في الغزوة سبعة مع بعض فاستؤسرنا كلنا وقعنا في الأسر فاعتزل بنا بطريق إلى موضع لتضرب رقابنا خدونا في حتة علشان يخلصوا علينا فنظرت إلى السماء فإذا سبعة أبواب مفتوحة في السماء لعلها كان في المنام يعني عليها سبعة جواري من الحور العين على كل باب جارية فقدم رجل منا فضربت عنقه فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض وراحت استقبلته حتى ضربت أعناق الستة وبقيت أنا وبقي باب واحد فلما قدمت لتضرب عنقي استوهبني بعض الرجال قالوا لا لا لا الرجل ده سيبه لا أه فسمعتها تقول أي شيء فاتك يا محروم وأغلقت الباب فأنا يا أخي متحسر على ما فاتني فقال أراه أفضلهم لأنه رأى ما لم يروا وترك يعمل على الشوق أنا بقول بقى يا سلام لو ربنا من علي ولا عليك برؤية جميلة تشوف فيها حورية والله خلاص بقى لا فتن النساء ولا هتبص هتبص على مين نفسك هتهفو للحورية فكل بقى ما تيجي تبص تلاقي واحدة في الشارع كده يا شيخ روحي هذا آخر اسمه الحضرمي قال نمت أنا ورجل يدعى أبو حمزة على سطح فجعلت أنظر إليه يتقلب على فراشه إلى الصباح قاعد نايم مش على بعضه بص بص عشان تفهموا اللي بيشوف الحرف المنام بيحصل له ايه قلت يا أبا حمزة ما رقدت الليلة قال إني لما اضطجعت تمثلت لي حوراء حتى أحسست بجلدها وقد مس جلدي فأنا من ساعتها على هذه الحال قال فحدثت به أحد الصالحين فقال أظنه كان مشتاقا إن هو شاف الكلام ده من إيه؟ من شو وإحنا كمان معاه محتاجين إن إحنا نشتاق للحور أحد الصالحين أيضا يقول كنت في مجلس أحد العلماء يدعى أبي منصور فوقعت رقعة في المجلس فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا السري أنا رجل من إخوانك تبت على يديك وأنا اشتريت من الله عز وجل حورا على مهر 30 ختمة قرآن منها 29 فأنا في الثلاثين إذ حملتني عيناي فرأيت كأن حوراء خرجت علي من المحراب فلما رأتني أنظر إليها أنشأت تقول أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عني حرام لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام فانتبهت وأنا مذعور بس هو في الختمة الثلاثين هيدي شوية راح تطلع له وقالت له ينفع كده أتخطب مثلي وعني تنام انظر إلى هذا الزفاف السعيد وبدل ما تحلم ولا تحلمي بليلة العمر تعالوا نحلم بالليلة الجميلة دي مع حورية بقى دي بقى اللي فوق خالص دي فعلا ال special case في الحور كلهم قال عبد الله بن وهب إن في الجنة غرفة يقال لها العالية فيها حوراء اسمعوا بقى اسم الحورة دي قوي عشان ما تنسوهاش يقال لها الغنجة الغنجة دي بقى الايه الدلوعة إذا أراد ولي الله أن يأتيها يأتيها جبريل فيناديها فتقوم على أطراف أصابعها معها أربعة آلاف وصيفة يحملن شعرها ويأخذون في تبخيرها قال أبو عبد الله فلما سمع عبد الله بن وهب ذلك غشي عليه فحمل فأدخل منزله فلم يزل يعودونه حتى مات تعالوا بقى الآن نقترب منها أنت الآن في القصر وتقترب منك الحور تخرج عليك في كامل الزينة عروس في أحلى صورة تتصورها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أحلى لذة في الدنيا فعشان كده يا شباب اوعوا تضيعوا أحلى لذة من لذات الآخرة لا شك أمتع اللذات لذة النظر إلى وجه الله الكريم لكن اوعوا تضيعوا اللذة الجميلة دي بلذة حرام فاهمين يا شباب تعالوا نقرب منها وقبل ما ندخل ونوصفها هخلي الوصف الحسي للآخر نبتدي نشوفها وصفها ال الذي وصفه بها رب العالمين في كتابه الكريم انت دلوقتي قدام أجمل الجميلات لا تقول لي ملكة جمال العالم هي لا تشبه أحلى واحدة في الدنيا هفت نفسك إليها هذه أجمل عروس هتبص تلاقيها داخلة عليك بصة في الأرض حياء وخجلا الحياء ده اللي لما تجربوا الجواز أحلى متعة يستمتع بها الراجل يبقى عايزها دلوعة وكل حاجة بس في نفس الوقت كل ما تزداد هي حياء كل ما بيزداد هو رغبة فيها عشان كده ربنا أول صفة وصفها بيها قال فيهن قاصرات الطرف حتى وشها في الأرض كده وفي نفس الوقت ما بتبصش اللي عليك المعنى ده حلو قوي الحور هتعلمنا أول درس النهاردة غض البصر فيا شباب اللي عايز يظفر بالحور ربنا قال ايه الطيبات للطيبين مش كده والطيبون للطيبات طب هي بتغض بصرها وهي ما تعرفش في الدنيا غيرك تظن ان انت لو كنت بتلعب بديلك في الدنيا هتصفر بيها ما ينفعش صح ما ينفعش ما تركبوش على بعض عشان كده اول درس الحور تناديك به يا حبيبي غض البصر في الدنيا لأكون لك جائزة في الجنة فأول حاجة يا شباب غضوا أبصاركم قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وفي بعض الآثار ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه الجزاء من جنس العمل مفيش واحدة هتغض بصرك عنها إلا وربنا سبحانه وتعالى هيقذف في قلبك متعة المتعة دي بقى يمكن تتجمع لك ساعة ما تظفر بزوجتك الحلال في الدنيا أنا بقول والله العظيم ومش كلام احنا قاعدين شباب اخوات مع بعض يعني والله ومش عشان احنا يعني شيوخ وبنتكلم امتع الناس بالنساء في الدنيا هم الصالحون على عكس ما الناس متصوره خالص يعني الدين يعني هيخلي العمليه برضو ايه مش مش متظبطه يعني يعني برضو هتقول لك لا عيب حرام فمش هتنفع العمليه كده لا خالص ده مين قال المساله عمرها ما بتبقى كده ده انت متصور انت في طاعه ربنا سبحانه وتعالى وآثرت الحلال على الحرام تتجمع لك اللذة دي كلها تعالوا نتكلم كلام برضه واضح وصريح ومكشوف لما نبحث مع بعض كده في ذنوبنا ومعاصينا مش أغلبها الشهوة مش هتقولوا لي إطلاق البصر مش هتقولوا لي النت ودخلت وعملت مش عارف ايه على مواقع شكلها عامل ازاي اصلا عرفت واحده ومشيت معاها وحصل اللي حصل ذنوب السر والخلوات وساعات اقع في العاده السيئه وبيحصل لي كذا مش هو ده المشاكل صح ولا لا هي اغلب مشاكل الشباب بتدور حول المعنى ده فانا عشان كده بقول لكم الاول خالص خدوا بالكم والله اذا كان الشيطان بيدخل عليك ويقول لك انت كده مش هتستمتع بحياتك بالعقل كده يعني المتعة والسعادة ربنا يديها للعصاة انما بقى الراجل اللي هيعبد ربنا ده ده بقى ايه هيعيش في ضنك وجع قلب طول حياته لانه بقى خلاص اصل هو بيطيع ربنا فلما يجي يتجوز ت- تنكد عليه عيشته اصل بيطيع ربنا انما الراجل بقى اللي مخالف ربنا ومقضيها ده بقى اللي متمتع على الاخر يا سلام مين بقى اللي يقول الكلام الحلو ده اكيد مش كده انما هو ايه الحكايه وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل والله والله والله أقسم غير حانف هذه وساوس الشياطين بيزين بس وللأسف الشديد بتبتلى هي ويبتلى هو بعد الجواز وأنا عندي الحالات دي وإحنا بقى اللي بيجي لنا مشاكل الناس كلها والتليفونات ما بتخلصش على المشاكل دي إيه؟ أصل هو كان بيحب واحدة قبل ما يتجوز هو التزم دلوقتي بقى كويس بس مش قادر ينسى القديمة اصل القديمه كانت بتتدلع شويه احسن من مراته فمراته مش عاجباه مش قادر يملى عينيه بيها فبدا يبص للحرام وبدا الخواطر تجيله ومش مستمتع بحياته على انه اتجوز وهي مقارنات يعني اللي انا كنت مصاحباه قبل ما اتجوز كان كريم قوي وكان على طول يسوي لي انما ده مش عارف عامل كده ليه والله هو ده وتقعد في عذاب في المقارنة ما بين اللي كانت مصاحباه وما بين جوزها وإذا كانت ما بتقولش الكلام ده بس أفعالها بتقول المعاني دي كلها مش مستريحة له فعذاب ضنك أعظم عذاب العذاب اللي بيبقى في البيت انت عارف انت مشاكل الشغل ومشاكل الدنيا كلها بتتقضى انما بقى عايز تروح بيتك هتنسى كل الليله دي كلها تبص تلاقي النكد كمان في البيت هو ده ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هو ده الضنك الناس ممكن تشوفه تبص يقولوا ايه ده لكن تعالوا شوفوا بقى المشاكل اللي جوه البيوت تبقى عامله ازاي ومشاكلهم النفسيه عامله ازاي وهي تقول ده انا عملت البدع جبت لبس مش عارف من امريكا وبعت جبت حاجات من كذا وعملت له كل حاجه في الدنيا ومش عارف اعمل ايه وهو من الناحيه الثانيه يقول لك انا مش مشبعان انا لا انا هشوف بقى اتجوز تاني انا كنت احسن من كده ولا كده ولا كده خسر الدنيا والآخرة فيا شباب ده جرس انذار خدوا بالكم منه قوي واحنا بنتكلم في المعاني دي غضوا ابصاركم لتظفروا بهذه الحوراء قاصرة الطرف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة اول حاجة صدق الحديث اصدقوا اذا حدثتم اوفوا اذا وعدتم أدوا إذا أتمنتم احفظوا فروجكم غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم ما تمدش إيدك على الحرام يضمن لك الجنة كان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة يعني أحيانا برضو دي وسوسة إبليس أنتوا شباب وأنت عشان تتجوز ولا خمس ست سنين فيا عم يعني إيه نصبر نفسينا بأي حاجة فيبتدي يخش على النت يتفرج له على موقع إباحي يروح يجيب مش عارف أفلام يروح يمشي مع واحدة هو إبليس مدخلها في دماغه إن ده كده هيصبر الشهوة عنده أمال أعمل إيه يعني أو يقع والعياذ بالله مثلا في العادة السيئة ولا غيرها أهو يقول لك أنا هعمل إيه هنفس عن الطاقة دي في إيه وكل حاجة من الحاجات دي خدوا القانون الإلهي ده ربنا قال من يعمل سوءا يجزى به مفيش حد هيعمل سوء ومش هتكون له عقاب طب هيتوب ماشي بس لازم يكون في عقوبة في المقابل عشان ما يستووش لو تاب وهو الفترة اللي هو قعدها دي لغاية ما يتوب الفترة دي لازم هيبقى فيها عذاب معين ليه ايه العذاب ده بقى ألم نفسي قلق مش على بعضه في مشاكل هيبتلى بحاجة ما هو ده الحصن اللي ربنا حطه عشان ما تهوبش هي دي ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون ما لو عديت هتقع في الظلم هتظلم نفسك هتوقعها في مشاكل من يعمل سوءا يجزى به فعشان كده بتحصل العقوبات نفس الحكاية زي ما قلت لكم اهو يتجوز ما تملاش عينيه شاف دي ودي ودي ودي ايه يا عم مش ممكن بعد كده مهما عمل مراته تكفيه وهو هي كانت القصة ان هو كان عايز ايه من الشهوة هو عايز يصرفها في متاع حلال يستمتع بيها وخلاص احنا مش عايشين علشان نستمتع بالنساء ولا بكذا ولا كذا من شهوات الدنيا دي شيء من جملة اشياء لا بقت خلاص هو شغله الشاغل كده مش قادر مش عارف يشتغل عنده قلق على طول الشهوة عامله له مشكلة ده من ناحية اغلب الحالات النهاردة والكلام ده مش كلام هزار شباب من العشرينات يعني من 20 ل 30 سنة اكبر نسبة متعاطين للفياجرا هم شباب في العشرينات مصيبة سودة ده معناها ان نسبة العجز في الشباب وده مش ممكن يكون كذلك ده احنا هنيجي دلوقتي نقول انه الحور هتلاقيها في سن 33 سنة لان ده سن بقى النضج وسن الشباب فالمفروض ان هو يكون بكفاءته تمام يعني ايه ده بقى اه اصل هو مدمن عادة سرية بقاله على كده مثلا 10 سنين من اول ما بلغ وعنده 14 15 سنة وهو بيعمل كده فلما بيتجوز بتحصل له مشاكل يبتدي بقى يتعاطى حاجات ويبتدي يعمل حاجات تاني حاجة الموضوع ما بقاش عند الناس زي ما كان زمان هي مش راضية وهو مش راضي فبقت على طول على طول على طول هو في الاول خالص فاهم ان احنا بقى يا ده هاخد واحده 100 100 هتبقى تمام كل سنه وهو طيب بعد شويه مره اثنين ثلاثه اربعه انا بتكلم كلام صريح لان دي مشاكلنا صح يا شباب الكلام ده كلام واقعي وبيحصل ولا ما بيحصلش يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما اللمس أو البطش والرجلان تزنيان وزناهما الخطى وفي الآخر كل حاجة تؤدي إلى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه عشان كده اقطع الطريق من الأول وإحنا هساعدك ولازم نقعد نتكلم في الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة درسنا ده النهاردة أول فاتحة القضية دي قضية مواجهة الشهوة يعني نصدر نفسنا شوية بالحور يمكن يكون لها تأثير في مداواة المشاكل دي عندنا أنا عايز أقول النقطة دي ما عدهاش وأدي رسالة بسرعة للأخوات في موضوع غض البصر كذلك والله أنا بيجي لي على الإيميل رسائل من أخوات بتشتكي الأمرين إيه بقى المشكلة؟ خيالات البنت إنها برضه مش قادرة تغض بصرها إنها لما بتقعد في مكان وفي رجال بتقعد تحلم بداو وطبعا ما تبقاش عايشة برضو عيشة مستقرة ولا سعيدة لأنها طول الوقت بتمني نفسيها بأنها ده هيتجوزها ولا ده اللي هيتجوزها وهكذا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الخطاب الخاص بالرجال وقال كل المؤمنين يغضوا قال للنساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن عشان كده الرسالة بتقول إياك والنظر إلى الرجال فما عند الله لا ينال إلا بتعاطيه كتير تلاقيها تقعد تقول لك أنا بقعد أبص على المتجوزين وده يولد عندها أحقاد وأحساد ومشاكل والمشاكل دي مشاكل اجتماعية موجودة يعني أحد الأخوات بعت تقول كده لما بشوف أخ وأخت ماشيين بقاوم نفسي وبقعد أقول ربنا يبارك لهم ربنا يبارك لهم لأن أنا رخرة ليه ما بقاش كده وده يفتح موضوع عدم الرضا وربنا سبحانه وتعالى قال إيه في وصف الناس دي يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا اشمعنى يعني احنا لسه بنقول ان أخطر شهوة عند المرأة انها تحس بأنوثتها فلما اشمعنى دي ده دي أقل مني بكتير جدا واحدة بعتت تقول لي ايه تقول لي اختي الاصغر مني اتجوزت على انها يعني مش احلى مني ولا حاجة قلت بتحسدها بس هي مش واخدة بالها فكل الافات دي بتتفتح مبناها كان عدم الانضباط في مسألة البصر نفس الكلام يتقال للمتزوجة بقى متعي زوجك بانك تشغلي نفسك بيه وبس قاصرات الطرف والكلام ده تعلموه لاخواتكم وتعلموه لزوجاتكم اوعى تحت اي ظرف من الظروف تذكر امرأة رجل لزوجها ولو كان مين لان ده بيجرحه وبيجرح حاجة في رجولته يعني وهي قاعدة تقول زوج الأخت فلانة ما شاء الله حاجة يعني وانا يعني بقى ايه عشان كده الحور متعة هتبص تلاقيها بتاعتك لا بتبص شمال ولا بتبص يمين فده في حد ذاته فعلا والله او ده رسالة تانية ليكم يلي بتدوروا على زوجات خدها في الاول حتى ولو خام واصبر على شوية السذاجة اللي في البداية احسن كتير ما تقول ما تبقى مدردحة ومجربة وفاهمة الدنيا عشان تعرف تتعامل معايا الله المستعان ادي اول صفة من صفات الحور الصفة الثانية يا شباب ربنا قال حور مقصورات في الخيام الرسالة دي بقى موجهة إلى الأخوات القرار في البيوت حور مقصورات في الخيام يقول لك إيه زوجات الملوك في العادة زمان كانوا كده ما حدش يشوفهم دي مرات الملك فما حدش يهوب ناحيتها ولا تخرج أصلا من بيتها ده دلالة على عظمة شأنها إنما اللي بتخرج دي دي رخيصة أي حد ممكن يشوفها وأي حد ممكن يتعرض لها عشان كده الرسالة بتقول حجاب ما هو معنى الحجاب في الأول خالص مش معناه الطرحة اللي بتتلبس ولا الخمار ولا النقاب لا لا لا خالص الحجاب في البداية خالص قرار في البيوت إنها ما تبقاش خارجة داخلة فتؤذى مش كده هتتعرض للأذى ما هو هو دي المشاكل اللي حاصلة النهاردة اللي هيبص لها بصه مش تمام اللي هيتعرض لها بكلمه خرجت هكذا وحد بص لها ولو هي متبرجه كل اللي هيبص لها وهيشتهوها او هينظروا ليها نظره حرام في ميزان سيئاتها وكل واحده خرجت محجبه وحصنت نفسها وخلت الناس تغض ابصارهم عنها هتاخد كل حسنات دول لانها منعت حرام وفتحت باب خير ربنا قال حور مقصورات في الخيام ربنا أوجب القرار قال وقرن في بيوتكن القراءة الثانية وقرن من الوقار تقر في البيت وفي نفس الوقت ده دلالة على وقرها ذكر بعضهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى يبل خمارها وذكر أن سودة رضي الله عنها أمنا سودة قيل لها لما لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك قالت قد حججت واعتمرت الحمد لله عملت حجة الإسلام واعتمرت وأمرني ربي أن أقر في بيتي فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها فلكل أخت رسالة من أمهات المؤمنين القرار في البيوت أنا عايز أوجه من الحور نيابة عن الحور رسالة للمتزوجين مروا نساءكم بالقرار وللشباب اجعلوا شرط من شروط الزواج في اللي انتوا بتبحثوا عنها انها تبقى ما بتحبش الخروج كتير ليه المعنى ده ما يبقاش موجود انت لما تيجي تتكلم وتيجي تخطب قول لها بس انا ما بحبش اللي كل شويه تخرج توصل لها رساله هتتعلم وتتادب هو ده المطلوب يا شباب الصفه الثالثه صفه العفه قال الله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان محدش مسها محدش قرب منها الصفه بتقول العفه وحديث العفه له شجون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعف نساؤكم خطر قوي دي خطر قوي عارف ايه يا شباب احنا لسه بنقول من يعمل سوءا يجزى به عقوبة من العقوبات اللي ما يستحملهاش راجل وتوقفوا عند حده ان اللي هيعمله هيتعمل فيه تتصوروها دي يا شباب تتصور انت مثلا وانت داخل على النت وتتفرج على موقع إباحي إن مراتك من وراك بتعمل كده ترضاها الجزاء من جنس العمل قالوا من أخطر عقوبات الزنا أنه يؤخذ بمثله من ذرية الزاني ولما ذكر ذلك لبعض الملوك أراد تجربته راح عمل إيه خلى بنته تخرج في السوق بنات الملوك ما بتخرجش خلاها تخرج وحلفها اللي هيحصل بالحرف تنقله لي كل ما تمشي في حتة كل الناس تغض بصرهم عنها وهما مش عارفينها لغاية ما قربت من واحد راح شدها وقبلها فلما رجعت حكت للملك القصة دي قال لها ايه اللي حصل قالت له حصل كذا كذا كذا قال الحمد لله ما وقع مني في عمري قط إلا قبل لامرأة وقد قوسست بها شفتوا المعنى خطير ورهيب ومخيف قد ايه المعنى بيقول عفو الحق نفسك وتوب من ذنوب الماضي علشان لا تعاقب هي كده النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد للمعنى ده في الحديث قال والحديث رواه أبو يعلى بإسناد الحسن ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله العذاب هينزل هينزل الذي يقترف شيء من الموبقات دي يعرف انه هيتعاقب بعض الناس دلوقتي واحنا بنقول الكلام ده هيقول لك يعني هو بيهولها كده ليه طب ما في ياما ناس عملت ومش شرط يعني يكون حصل لهم الكلام ده لا ما اصلها اسرار دي ابتداء تاني حاجة في عقوبات معنوية محدش بيحسها يمكن انت دلوقتي بتقول مش مهمة قوي بس والله هتبكي عليها الدم في يوم من الايام أحد أحبار بني إسرائيل قال يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني ده بيحصل لنا ولا لأ أنت النهاردة عملت الذنب الفلاني وماشية الدنيا ما حصلتش لخبطة يعني فعادي فنسيته كم أعصيك ولا تعاقبني فقال له الله كم أعاقبك وأنت لا تدري ألست قد حرمتك حلاوة مناجاتي في المقابل بقى جزاء المتعففين سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله اللي بيقعدوا في التكييف ده في يوم القيامة منهم مين المتعفف رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والله يا شباب عايزين نحطها كده قدامنا على الموبايل تبقى هي الصفحة الأساسية عندك إني أخاف الله أو الله يراني تبقى شايفها كده قدام عينيك ولو دي ما حركتش فيك حاجة يبقى قلبك غفر الله لي ولك الحور بتقول في الرسالة دي عفة لتظفر بي فأنا العفيفة التي لم يمسسني بشر بتقول للبنات أرجوكي ما ترخصيش نفسك خلي شعارك شعار مريم البتول لم يمسسني بشر مفيش واحد مسك ايديا والنهاردة دي شكوة البنات في الأول قعد هذا الذئب قعد يقول لها الكلام المعسول ويخدعها بأحلام الحب والغرام وشوية شوية مسك إيديها بدأ يحس إنها سهلة ورخيصة وبتيجي وكلمتين يوقعوها ويستحيل بينه وبين نفسه هيبقى راضي عنها حتى ولو اتجوزها يخش الوسواس ده جواه ما هي لما تقال لها كلمتين كده طب ما هو ممكن يبقى كده برضه ايه ال... والله ده بيحصل لسه من قيمة أسبوع ولا أسبوعين في الجرايد واحدة كبعتة تقول جاري بيقول لي كلام ما بسمعوش من جوزي أنا مش قادر أتمالك نفسي هو كل شوية كلمتين حلوين وجوزي ملهي في الشغل بيرجع لي بقى وش الليل و... وتعبان ومهدود حيله والتاني آخر تمام مش قادرة أعمل إيه عشان أقفل أنا لغاية دلوقتي قافلة عليه الباب وبحاول أتحصن منه من جواها أكيد مش هتبقى راضية عن جوزها وهو من الناحية التانية نبقى نفس القصة لم يمسسني بشر هو ده شعار المتعففة اوعي تحت أي ظرف من الظروف حد يهوب ناحيتك طول ما انت كده محفوظة طول ما انت قيمتك عالية أول ما ترخصي نفسك تضيعي وتقعي في الوحل الحقور بتقول للمتزوجات بقى اللي بتشتكي من ان جوزها عينه زايغة يتقال لها نفس الكلام عفي انت ليعف لك زوجك ما هو زي ما احنا قلنا للراجل عف عشان مراتك تعف لك برضه نفس الكلام فما تبقاش هي عينيها هنا وهنا وهنا وهنا هي كمان محتاجة أن تستوصي بهذا المعنى وأن يستعففنا خير له الصفة الرابعة يا شباب ربنا وصفهم فقال إيه أزواج مطهرة لا تحيض ولا تنفس ولا تعرق أزواج مطهرة من المعنى ده ومطهرة بقى المعنى اللي أنا عايز أقف عنده قلبها طاهر لا غل لا حسد واحنا قلنا الجزاء من جنس العمل عايز تصفر بالأزواج المطهرة الرسالة بتقول طهر قلبك انت كمان محتاج ان انت ايه تطهر قلبك من اي حاجة واهم حاجة عايز اقف عندها انك تتعلق بشيء لا يحبه الله وده اللي يفتح معانا موضوع الصحوبية قلبك دايما اقول لك ربنا خلقه وحط فيه حاجة كده زي شوية حبال الحبل ده يروح شابك في فلان أو فلانة هو بقى ربنا حط فيه كده خاصية إنه ما ينفعش يتعلق إلا بكمال شيء كامل وكأنه الحبل ده بيكشف كده من جوه ويعمل حالة من الاستكشاف على حالة القلب اللي هو بيتعلق بيه فلازم يبص يلاقي فيه عيوب فيتنغص هو كده وكمان بقى لما تبقى التعلق ده حب حرام عشق بيبقى أشد التنغيصات ليه بقى ليه العقوبة بتبقى شديدة قوي هنا وليه بقى الكلام بتاع العشاق اللي انتوا حافظينه في الأغاني ده كله كل القصة هنا ليه لأن ربنا خلق القلب ده ويحط حاجة فيه إنه ما ينفعش يتحط فيه إلا حبه فلو حطيت غيره قلبك نفسه ما يقدرش فيعيش حيران هايم وعمره ما يسكن لا يسكن القلب إلا بمحبة الرب فهمتم يا شباب موضوع الصحوبية بقى وإن أنا أتعلق بواحدة وهي تتعلق بيا التعلق ده في حد ذاته لا يحبه الله تعالى ابتداء لأنك بتنزعه في حاجة بتاعته إن القلب ده بتحط فيه محبة غيره فكأن ربنا بيقول لك دي تسيبني خد دي اشبع بدي خليها تنفعك الله يقول هكذا في الحديث القدسي أنا خير شريك فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي اشربها هتشوف العذاب كله في التعلق بيها واللي مر بتجارب حب قاسية يعرف الكلام ده كويس صحيح شوفوا يا شباب خطورة موضوع التعلق ده عشان اللي بيجي يقول لك عادي يعني والدنيا تبقى ما فيش مشاكل انتوا متزمتين قوي متشددين يعني فكها شويه ده انت من الصبح قاعد يقول لك عقوبات وذنوب ومعاصي طيب ماشي ما هو اصل انا خايف علشان لما تبص تلاقي الشرع يتكلم في ايه النساء واقفين في المسجد بيصلوا بعدين الامام غلط النساء يعملوا ايه ما يقولوش سبحان الله يصفقوا صح التسبيح للرجال والتصفيق للنساء طيب إذا كان هي في الصلاة ومش هتقول كلام يعني كده ولا كده هتقول سبحان الله واتمنعت منها ليه مش ده دليل على ان وجود النساء وانك تسمع صوتهم وتختلط بيهم فتنة صح ولا مش صح ربنا سبحانه وتعالى قال لأمهات المؤمنين أشرف نساء العالمين قال لهم ولا تخضعن بالقول ما تقعديش ترققي في صوتك ولا تقعدي تتكلمي كلام يعني فيطمع الذي في قلبه مرض أي في قلبه شهوة فإذا كان الخطاب متوجه لأشرف نساء العالمين وهي أم ولا يجوز لأحد أن يتزوج من نساء النبي فيبقى ازاي بقى شأن الكلام ده في سائر النساء طيب حتى ربنا سبحانه وتعالى قال للنساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الخلخال يعني الخلخال هيعمل مشاكل امال الباقي يعمل ايه الحور عشان كده بتقول لكم طهروا قلوبكم فما تتعلقوش بحد سوى ربكم وبتقول لكم طهروا قلوبكم فتبقى قلوبكم سليمة ما تحطش في دماغك ولا تشيل من حد خليك سليم الصدر النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه ماشي الراجل اللي بيتكلم كويس ماشي إنما إيه مخموم القلب دي قال التقي النقي لا إثم ولا بغي ولا غلة ولا حسد الصفة الرابعة كانت أزواج مطهرة الرسالة كانت للرجال والنساء طهروا قلوبكم لا تتعلقي بحد ولا تجعلي لأحد مكان في قلبك غير ربك عشان كده عايزين ندعي دلوقتي دعوة كده ونتواصى بها اللهم لا تستودع قلوبنا إلا محبتك اللهم لا تجعل في قلوبنا تعلقا إلا بك اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا حبك اللهم أخرج من قلوبنا حب غيرك اللهم طهر قلوبنا من محبة غيرك يا حي يا قيوم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك الصفة الخامسة يا شباب ربنا وصفهم وقال إيه فيهن خيرات حسان وصفها بأنها خيرة وحسنة خيرات دي معناها إنها إيه أولا أخلاقها خيرة وتحب الخير وهي دي الرسالة المتوجهة لينا عايز تصفر بالحور حب الخير واعمل خير ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون المعنى ان انت تحب تعمل خير كتير وبالذات تحب لغيرك الخير قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ربنا سبحانه وتعالى أوصى النبي أنه يدعي بالدعاء ده وإحنا كمان محتاجين أن احنا نحفظه ونقوله اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون خيرات حسان قال مالك بن دينار قال العطاء السلمي يا عطاء إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها فلم يزل عطاء مريضا من قول مالك أربعين يوما فإن كنت مفتون بسحر العيون وجمال الأجسام تعال أحكي لك صفة عروستك في الجنة وقارن انت واختار هتختار مين ما هي دي هي دي يا تشبع نفسك في الدنيا بمحرمات ومخالفات فتحرمها يا إما تظفر بالحوراء وتتصبر شوية في الدنيا أول حاجة من الآخر ما فيهاش عيب لما هتقف قدامها هتحتار توصف ايه ولا ايه انا بقى عايزك كده تتخيل دلوقتي وفي ضوء الوصف ده انا هقعد اقول لك الملامح بالظبط وانت ركب معايا الصورة هتبقى عاملة ازاي اول حاجة من حيث الشكل جلدها رقيق اللون صافي قال الله كأنهن الياقوت والمرجان احنا بنفهم غلط فمن من الافلام وبتاع الياقوت ده الاحجار تلاقي اخضر واحمر وهم دول الياقوت والمرجان لا لا لا خالص الياقوت عامل زي البلور كده صافي قوي يقولوا لو حطيت حاجه من جواه اي حاجه تبان لك من اي جهه فيه صافي جدا المرجان ابيض فتجمع ما بين الاثنين صافيه وبيضه لا انا بحب السمر لا انت ومزاجك ماشي وفيها ما تشتهيه الأنفس عايزة سمرة ماشي ما فيش مشاكل ابن مسعود كان بيقول إن المرأة من النساء نساء أهل الجنة لا تلبس سبعين حلة من الحرير يعني بص لابسة ايه سبعين طبقة فيرى بياض سوقها من ورائهن ذلك لأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم لو بصيت في وشها بقى وشها زي المراية ترى محاسن وجهك في خدها الكلام ده كله كلام ابن القيم بس انا بدل ما اجيب لكم الابيات ما كنتوش هتفهموها فكيتها لكم يعني واقول لكم كل حاجه بالشواهد بتاعتها من الكتاب والسنه عشان ما حدش بس يقول احنا بنروح شمال ولا يمين يعني العيون لا تسال عن سحرها عشان كده متسميه حور عين البياض ناصع والسواد سواد انا برضو بحب الملون برضو ماشي اللي انت عايزه هتلاقيه هي في عز شبابها سنها 33 سنة عشان تجمع ما بين الدلال والنضج والجمال لو شفتها لازم تسبح ربك سبحان من كملك وجملك وأعطاك هذا الحسن وسبحان الله تلاقوا ايه سورة الرحمن اللي جه أكتر وصف الحور فيها ختمت بايه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لو نظرت إليها تنسى كل شيء تصير كأنك سكران بلا سكر من جمالها تنسى هموم الدنيا وتنسى كان ايه اللي حصل كل حاجة نظرة واحدة للحور تنسيك اسمك الطبع عفيفة حيية شريفة تقول لك اول ما تقرب منها انا ملك ايدك اصنع بي ما تشاء قول لي انت عايز ايه وانا اعمله لك عمرك ما هتحس بمعنى الحب اللي يكون بين الواحد وزوجته زي ما هيكون بينك وبينها هي رهن إشارتك تعمل اللي انت عايزه رأى عتبة الغلام حوراء في المنام على صورة حسنة فقالت له يا عتبة بصوا بقى الدلال والكلام هو ربنا وصفهم قال ايه عربا أطرابا ايه عربا دي عرب جمع عروب والعروب هي المتدللة إلى زوجها وده برضو المعنى اللي احنا محتاجين نقوله بقى للأخوات العروب المتدللة زوجها مش بس يا جماعة الراجل بيحتاج إشباع حسي فقط الإشباع المعنوي السكن اللي ربنا جعله بين الرجل والمرأة لتسكنوا إليها يقول لك عايز يتروي من الحنان ده كل رجل بيبقى طفل صغير والعكس كذلك هي رخرة تحتاج ده المعنى ده عروب تتحبب إلى زوجها لما رأى عتبة هذه الحوراء قالت يا عتبة أنا لك عاشقة فانظر ألا تعمل من الأعمال شيئا يحال بيني وبينك أنا بحبك يا عتبة فأرجوك ما تعملش أي حاجة غلط فضيع منك راح عتبة بقى عمل إيه قال لها طلقت الدنيا ثلاثا والله طلق بالثلاث طلقت الدنيا ثلاثا لا رجعة لي عليها حتى ألقاك الوش كأن الشمس تجري فيه من لمعانه وضوئه الشعر أسود طويل لونه كلون الليل شديد الظلمة ابن القيم يقول لك وكأن شيئا لم يكن أبدا في الدنيا أن تجتمع شمس وليل الوش من شد الضوء عامل زي الشمس وشعرها كأنه عامل زي الليل الإيدين عاملين يقول لك زي سبكتين من فضة الكفين ألين من الزبد وأنعم من الحرير قال ابن عباس لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض والله لافتتن الخلائق بحسنها كله خلاص يقعد باصص بقى فوق على الكف اللي طلع ده ولو أخرجت نصيفها خمارها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة عامل زي اللمبة الصغيرة السهراية دي بالنسبة للشمس ولو أخرجت وجهها بصت كده لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض ودي رسالة تانية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لنا صيفها خمارها خمارها أحلى وأمتع وأفضل لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها الحور لابسة حجاب الحور لابسة حجاب وحجابها وهي متزينة ليك بس شوف ما قالش مثلا تاجها يقول خمارها وكأنه في إشارة لمعنى ده الحجاب الحور لابسين حجاب وبتوع الدنيا بقى الخدود حمراء أصفى من لون الورود يقول لك ساعة ما تبتسم تلاقي ايه زي ما بيقولوا صفين لولي وساعة ما تضحك يطلع شعاع من بين أسنانها فيضيء جوانب القصر أما الجسم قال ممتلئة صحة وحسنا وشبابا وهو أشد نعوم من الحرير لا يرى فيه أثر خشونة ولا تشقق هي لا طويلة ولا قصيرة يجري ماء الشباب في جسمها وجرى ماء النعيم في غصنها فحمل من كل الثمار ففيه ما شئت من ورد على الخدود وتفاح على الجبين ورمان في الصدور قال تعالى وكواعب أترابا كواعب أترابا يعني معناها كده الكاعب انتوا تفهموها بقى رمان في الصدور المهم الشاهد ده بيقول لك يا بص خدتوا بالكم تفاح ورمان يعني العنب والبلح والشله دي وتفاح اهو الله المستعان يقول أما وصف الرقبة فطويلة جميلة كأنها كأس من فضة أما رائحتها فنوافح المسك يفوح عبيره من فمها وثيابها حتى يتعطر به المكان قال صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا وأضاءت ما بينهما ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها والحديث في البخاري طبعا في مواصفات أخرى بس أنا هكتفي بالإشارة إليها بكلمة واحدة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ساعتها أنت مش هتقدر إلا إنك هتجري تستمتع بهذا الجمال لما تستمتع بها ترتاح وتذوق لذة عمرك ما هتدوق زيها الجنة ما فيهاش ملل الجنة ما فيهاش عجز فاهمين انتم انا ما جبتش حاجة الا ايه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع فقيل يا رسول الله أو يطيق ذلك هيقدر على دول ازاي فقال صلى الله عليه وسلم يعطى الرجل قوة مئة شفت بقى لا بص الحاجة من الحاجات اللي وانا بحضر الدرس استوقفتني جدا قول الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إيه الشغل بقى آه والله والله بصوا قال أهل التفسير إن ذلك الشغل هو اشتغال كل واحد منهم بعروسه وإفضاؤه إليها بعدما قاس من مرارة الحرمان روى سليمان التيمي عن أبي مجلس قال قلت لابن عباس ما قول الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ما شغلهم قال شغلهم كلام ابن عباس والله قال شغلهم افتضاد الأبكار قال مقاتل شغلوا بافتضاض العذار عن أهل النار فلا يذكرونهم ولا يهتمون بهم يا عم بقى اللي دخل النار دخل النار من الحاجات اللي تتمتاز بها الحور ودي برضو رسالة موجهة للنساء إنها متجددة ليه؟ الحديث فيه الحديث في صحيح مسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا يوم الجمعة ده اللي هو يبقى يوم المزيد اللي يا رب يا رب يجمعنا كلنا يا رب في سوق الجنة إن شاء الله يوم المتعة الكبرى بالنظر إلى وجه الله الكريم ساعة ما ترجع تزداد نورا وضياء لغاية ما الحور ما تعرفكش ايه ده مين انت وهي كمان انت ما تعرفهاش من شدة ما ازدادت حسنا وجمالا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اهو فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون والله وانتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا بتتجدد اه كل جمعه عايزها كل يوم ماشي الشاهد هو كده المفروض المرأة الصالحة التقية تبقى فاهمة المعنى ده كويس قوي في غريزة الرجال تبقى متجددة كل شوية تعمل حاجة على شكل تاني تبتدي تطفئ شيء من البهجة وشيء من المتعة بالنسبة للرجل بتجددها إنما بقى الشكوى المرة من الرجال خلاص بعد شهرين ثلاثة أربعة حملت اشتغلت عني بعد كده مشغولة بالأولاد بعد كده فين وفين بقى لما بتفتكرني يعني فعشان كده بيحصل المشاكل داخل البيوت ده كده وصف ملخص للحور أما صفة نساء الدنيا عشان ما يزعلوش بقى من أهل الجنة مراتك بقى لو هي اتقت ربنا سبحانه وتعالى تبقى أحلى من الحور ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا السيدة عائشة بتحكي إنه بيحصل مناظرة بين الاثنين ما احنا لسه بنقول الحور بتغير وهي كمان في المقابل بتغير فمين بقى اللي يكسب التانية هي تقول احنا بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا محدش قرب مننا وما عملش وما سويش وتقعد تقعد تحكي الحر في جمالها كده والتانية تقف تقول لها ونحن الذين صلينا وما صليتن ونحن الذين تصدقنا وما تصدقتن ونحن الذين فعلنا وفعلنا كذا وكذا وانتم ما عملتوش الطرخين قالت السيدة عائشة فتغلبنهن يعني غلبك انت في الدنيا وهتغلب الحر هي يوم القيامه إذا كنتم قد اشتقتم لها إيه بقى الأعمال اللي أنت لو النهاردة اجتهدت فيها ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بها قال أحدهم كنت عند أنس بن مالك إذ قدم عليه ابن جه ابن من غزوة لسيدنا أنس يقال له أبو بكر فسأله فقال ألا أخبرك عن صاحبنا فلان قعد رجع لسيدنا أنس وبيقول له أحكي لك اللي حصل في الغزوة قال ألا أخبرك عن صاحبنا فلان عارف فلان الفلاني وإحنا راجعين من الغزوة طلع كده من وسطنا وقعد يقول وأهلاه وأهلاه يا ابن اهدى في ايه فثرنا وظننا أنه قد عرض له عارض يظهر في حاجة إيه الموضوع فقلنا ما لك قال إني كنت أحدث نفسي ألا أتزوج حتى أستشهد فيزوجني الله من حور العين فلما طلت علي الشهادة قلت في سفري هذا إن أنا رجعت هذه المرة تزوجت يعني هو ايه قاعد مصبر نفسه زي حالاتنا كده يعني قاعدين بيصبر نفسه بالحور فكل شويه يقول ايه هخش الغزوه دي ان شاء الله هستشهد عشان الحق الحور فكل شويه يخش وما يحصلوش حاجه المره دي بقى لو ما حصلتش بقى نروح بقى نتجوز بتوع الدنيا دول وخلاص فاتاني ات في المنام فقال انت القائل ان رجعت تزوجت قم فقد زوجك الله العيناء فانطلق إلى روضة خضراء فيها عشر جواري بيد كل واحدة صنع تصنعها لم أرى مثلهن في الحسن قلت في كنا العيناء أيوة هم دول نقي من دول فقلنا نحن من خدمها هي أمامك فمضيت إلى روضة أعشب من الأولى فيها عشرون جارية في يد كل جارية صنعة تصنعها ليس العشر إليهن بشيء في الحسن والجمال قلت في كنا العيناء أيوة بقى يبقى أنت قلنا نحن من خدمها وهي أمامك دخل على اللي بعديها الحديقة الثالثة أعشب منها المرة دي فيها أربعين جارية ونفس الوضع وأحلى من اللي قبليهم قال في كنا العيناء قلنا نحن من خدمها هي أمامك فمضيت فإذا بياقوتة الخيمة اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها دي ياقوتة مجوفة فيها سرير عليها امرأة قلت أنت العيناء قالت نعم ومرحبا فذهبت أضع يدي عليها قالت ما بعد ده كله قالت ما إن فيك شيئا من الروح بعد ولكن تفطر عندنا الليله قال فانتبهت فذكر أبو بكر هذا لسيدنا أنس قال فما فرغ الرجل من حديثه حتى نادى المنادي يا خيل الله اركبي فركبنا وصاففنا العدو فإني لأنظر إليه وأذكر حديثه فرأيته وقد سقط شهيدا في المعركة من يشتري العيناء طوبى لمن تكون له العيناء الأعمال الصالحة هي مهور الحور العين قال الله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الأول قال إيه بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أول واحد اشتاق إلى الحور ونالها كان عمله إيه في الجهاد ولما نذكر الجهاد هنا كل واحد يقول طبعا مالي أنا بقى احنا ما عملناش جهاد لا كل واحد عليه جهاد ربنا سبحانه وتعالى قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم يا شباب كل واحد منكم مطالب بأن هو يكون قد الراية دي والله والله دينكم في أمس الحاجة ليكم فلا تخذلوا دينكم ولا رسولكم واحد لسه بعت لي من قيمة أسبوعين رسالة أنا لغاية دلوقتي دماغي خلاص بعت لي يقول لي إيه لماذا الإسلام حق وحاطط لي بقى بتاع 30 شبهة وبيتكلم في حاجات يا نهار أبيض هو احنا وصل بينا ال- الدرجة إن احنا بنسأل في كذا آه وخلونا نتكلم بوضوح آه ما في شبهات كتير قوي في الزمن ده احنا محتاجين نتعلم يا شباب وده علاج مهم قوي في موضوعنا ده النهاردة واحنا بنتكلم على الشهوات لما تحس ان انت شايل راية دين دينك دينك لحمك دمك ان انت النهاردة واخد الراية دي ان انت واقف تقول معذرة الى ربكم اصلك بتحبه وعيب قوي انك تخذله عيب ان الثغرة تبقى منك انت يا شباب محتاجين محتاجين كل واحد مننا يقف في مكانه في المجال اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيه انت ما اتخلقتش في الأسرة دي سدى وما دخلتش الكلية دي سدى وما اشتغلتش الشغلانة دي سدى والله لله حق فيها بس انت عنه غافل ولو كل واحد مننا بسمته بس حتى وقف هيبقى لينا النصرة ما هو احنا كلنا في سفينة واحدة يا هتغرق بينا كلنا يا هننجو جميعا كل واحد منكم ليه دور وتفريطه في دوره هو اللي بيجيب لنا في الاخر خالص الضياع والذل والخسار المطلوب منك بس دلوقتي انا لا بقول لك احمل سلاح ولا بقول لك اعمل حاجة انا بقول لك على الاقل انت من جواك طهر نفسك خليك مثال لدينك خليك بجد بجد راجل مع ربك اصدق في عهدك مع ربك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه لامتى يا شباب جاوبوني يا شباب جاوبوني من قلوبكم يا شباب حتى متى هتصبروا على الضياع اللي احنا عايشين فيه ده الرسائل نازله ترف اكبر نسبه موت للفجاه في الشباب والله ما كلام واحد عايز بس يعني يثير فيكم شوية عواطف ولا حاجة عشان يفوقكم شوية ما هو بقى كلمتين وعظ يعني والله ما كده كل شوية يحصل كده ما يمر الشهر إلا بحادثة من الحوادث دي 17 سنة 18 سنة 22 سنة مات بلا مقدمات وأمراض في السن ده سرطان احنا كنا في مرة من مرات من قيمة حوالي شهر كده في مستشفى بص خشوا روحوا وشوفوا في مستشفيات وخشوا كده قسم الأورام وخشوا شوفوا السرطانات شباب بعدين إلى متى يبقى الرسالة بتقول وجاهدوا في الله حق جهاده تبقى حاسس ان انت بتجاهد ما ينفعش تضيع وقت ما ينفعش تبقى كل شوية تقعد تقول لي الفطور ودنو الهمة ومشاكلي والشهوة والمش عارف ايه اعلى بقى اعلى على شهواتك دي كلها اعمل حاجة لدينك عيش القضية تبقى هي دي قضيتك في اي مجال انت فيه لو قضيتك ان كل اللي معاك في الشغل يصلوا خير لو قضيتك شلتك تبقى ليك بصمة عليهم تبقى مبارك حيثما كنت وجعلني مباركا أينما كنت تبقى إيجابي ومؤثر وتسيب بصمة لو هتسيب بصمة بكتيب بشريط بلوحة بأي شيء بس دي قضيتي اللي أنا عايش لها وحموت عشانها وحبذل الغالي والنفيس من أجلها ديني لا أفرط فيه أبدا بثمن بخس فاهمين يا شباب أرجو أن تكون الرسالة دي وصلت لا شك أن أعظم الأعمال التي تورث الحور الجهاد قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله سبع خصال فأحد الحاجات أنه يزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين عارفين قصة أم إبراهيم بيقولوا كانت في البصرة نساء عابدات منهم واحدة اسمها أم إبراهيم المهم كانت قاعدة في مجلس لأحد العلماء يدعى عبد الواحد ابن زيد فالراجل قاعد جلسة زي بتاعتنا دي فأخذ يحث الناس عن الدفاع على الإسلام وأخذ يصف في الحور العين فبدأ يقول فيها وفيها والحاجات اللي احنا قعدنا نقولها دي فبدأ يصف فيها أكثر وأكثر فأقبلت أم إبراهيم على عبد الواحد فقالت يا أبا عبيد أتعرف ولدي إبراهيم رؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم ألف من يتمناه وأنا والله أعجبتني تلك الجارية عجباني أنا أول الحور دي وإني أرضاها زوجا لولدي فكرر علي ما قلت في وصفها فالمهم عبد الواحد قعد يحكي لها ويقول لها ده فيها وفيها وفيها وفيها فاشتاقت إليها فقالت هل لك أن تزوج إبراهيم تلك الجارية فراحت مطلعة عشر تلاف دينار وقالت له ده مهرها اخرج به إلى الغزوة فلعله أن يرزق الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة فنادت ولدها إبراهيم وقال لها إبراهيم لبيك أماه قالت أي بني أرضيت بهذه الجارية زوجا لك ببذل مهجتك في سبيل الله قال ايه والله طبعا حد يصدق طبعا ايه والله يا امي رضيت واي رضا فقالت اللهم اني اشهدك اني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية ببذل مهجته في سبيل الله فتقبله مني يا ارحم الراحمين ثم انصرفت فاشترت لولدها فرسا وسلاحا فخرج الجيش للقتال وهم يرددون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها بص بقى المؤمنة الصالحة أعطته كفنا وحنوطا وقالت له أي بني إن أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن لما تخش أنت داخل تستشهد فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط يعني حط الطيب ده وإياك أن يراك الله حلوة أوي الكلمة دي محتاجينها النهاردة دي إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله إياكم يا شباب أن يراكم الله مقصرين في حق من حقوقه مقصرين في سبيله ثم ضمته إلى صدرها وقبلته وقالت له لا جمع الله بيني وبينك إلا في عرصات يوم القيامة وارتحل الجيش وودعت أم إبراهيم ولدها قال عبد الواحد فلما واجهنا العدو برز إبراهيم في المقدمة فقتل من العدو خلقا كثيرا ثم تجمعوا عليه فقتلوه وكتب الله النصر للمسلمين فلما رجع الجيش إلى البصرة غانما منتصرا خرج أهل البصرة يستقبلونهم ومن بينهم أم إبراهيم ترقب ولدها فلما رأت عبد الواحد قالت له أبا عبيد هل قبل الله هديتي قال قد قبل الله هديتك فخرت ساجدة لله تعالى وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي منه فلما كان من الغد جاءت أم إبراهيم إلى عبد الواحد فقالت يا أبا عبيد رأيت البارحة إبراهيم في منامي في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاجا وإكليلا وهو يقول يا أماه أبشري قبل المهر وزفت العروس الله أكبر هذا زفاف في الجنة زفاف عروس في الجنة لمن طلبها فجاهد في سبيل الله من الحاجات كذلك نشر سنة الحبيب في تهذيب الأسماء الإمام النووي قال رأيت يحيى بن معين يحيى بن معين ده كان راجل من كبار المحدثين قال رأيت يحيى بن معين في المنام فقال زوجني الله تعالى أربعمائة حوراء ربعمائة حوراء فقالوا بأي شيء قال بذبي الكذب عن رسول الله عشان ما كانش حد يعرف يهوب ناحية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا عايش تعرف انت ما حدش يهوب ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وانت عايش ولما اتشتم مرة واثنين وثلاثة غيرت ايه من نفسك ايه اللي اتغير فيكم يا شباب وشفتوا النبي بيستهزأ بيه وبدل المرة اثنين وثلاثة واربعة صرخنا شجبنا بكينا أين سنته أين سنته فينا إيه اللي اتغير قلت لا والله لأنشرن سنة النبي شكلي هيبقى شكله أخلاقي من أخلاقه لازم كل يوم أحيي سنة من سننه محدش يهوب ناحية حبيبي رسول الله وفي روح تسري فهل تستحقون الحوراء الحاجة الأساسية قوي بقى من الأعمال والمذكورة كثيرا جدا في قصص كثيرة جدا للحور قيام الليل قال سحنون كان بمصر رجل يقال له سعيد وكانت له أم من المتعبدات كانت إذا قام من الليل يصلي تقوم والدة خلفه يا سلام على الأسرة المؤمنة الجميلة فإذا غلب عليه النوم ونعس تناديه والدته يا سعيد إنه لا ينام من يخاف النار ويخطب الحور الحسان فيقوم مرعوبا ويصلي الليل وكان بعض الصالحين ذات مرة رأى امرأة لا تشبه النساء فقال لها من أنت قالت حوراء أمة الله فقلت لها زوجيني نفسك أنا أبيع اللي قدامي واللي ورايا فقالت اخطبني من عند ربي وأمهرني قال وما مهرك قالت طول التهجد طول القيام الأمر الرابع كثرة الصدقات قال أبو هريرة يتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير ويدع الحور العين باللقمة والتمرة والكسرة مهر الحور العين تمرة كسرة لقمة ممكن توصلك للحور فلا تزهدن في معروف قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا هذا مهر الحور العين يا شباب أخيرا الحور تناديك بالله عليك اوعى من النظر الحرام اوعى من الصحوبية والعشق الحرام أنا عارف إن ده مش سهل في الزمن ده بس اصبروا حتى تفوزوا بهذه الحوراء التي كنا معها الآن على لقاء يا شباب الجنة ناديكم والحور تتهيأ لكم فاستعينوا بالله ولا تعجزوا صبر ساعة خير من ندم العمر تذكروا دائما قبل أن تهفوا أنفسكم إلى حرام قول الله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون من سيلبي نداء الحوراء ومن سيظفر منها باللقاء هذا ما عليكم أن تجيبوا عنه أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا